أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كنت بص على المي. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في استغلال ليوم السبت والأحد كمان إن شاء الله على إنه الويك إند والناس بدون عمل ده على افتراض إن هم يعني فاضيين أو يعني هيفضوا نفسهم شوية للعلم وللدعوة وللدين ولكن زي ما قلت لكم أنا عندي خبرة سابقة بتاعت 30 سنة فاتت أو أكتر الناس يوم السبت يقول لك عندنا شوبينج وعندنا يوم لحد نفسح العيال والخمس أيام في الشغل وأنا بقى جاي من مصر قاعد في أوروبا عشان اكل واشرب وانام ويبقى مرعى و... ايه اكل و... ومرعى واللي صنعه باين يقولوا كده فكانت حاجه ص... تتعب الاعصاب بصراحه آه تعال شوف انا وجاي على كندا بتاع 14 ساعه سفر غير الترانزيت ومع ذلك آه طبعا انك لا تهدي من احببت لكن البركه في الموجودين ان شاء الله طبعا ده لو كان رمضان والتراويح اوه ده التراويح بقى السنة إنما الفرض لا مع إنه طلب العلم فريضة في في رمضان بيحكوا لي المسجد لا مسجد ولا مركز ولا خد بقى افرش بره في الشارع ده في التراويح مهم وفي المؤتمرات برضو الأماكن بتبقى مليانة ما شاء الله لكن يلا خليها العدد في الليمون احنا ماشيين مع دروس من الهجرة ومشينا مع النبي عليه الصلاة والسلام وربنا كده سبحانه وتعالى يجعلنا على أثره وعلى خطاه عدى على أم معبد وشرب اللبن وكمل الرحلة وما عندناش تفاصيل كثيرة عن الثمان تي... أيام آه ثمانية راكبا الجمل لكن في ثلاثة في غار ثور بقى 11 يوم انت النهارده ممكن تروح مكة والمدينة في 11 يوم تحج وتعتمر و... وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتزور المدينة وتقعد يعني 11 يوم رحلة الحج السريع 10 أيام وفي أقل من كده دلوقتي يعني ما اعرفش بيسموه اللي بعد السريع ده اللي بقى 3 أيام ده حتى عندنا جماعة احنا جم عملوا عرفة ومشوا وروحوا صلوا العيد في البلد عندنا في مصر وفد رسمي يعني فطبعا قال له اللي يعيش يشوف قال له اللي يمشي يشوف أكتر ف 11 يوم طبعا ما فيش يا اخواننا زي ما انتم عارفين لا اتصالات ولا مواصلات ولا اتصالات سلكيه ولا لا سلكيه ولا ان الواحد يطلع الموبايل من جيبه انت فين يا رسول الله ولا قاعدين الصحابه في المدينه يا عيني ايه اللي حصل للنبي عليه الصلاه والسلام طب هيجي امتى طب ايه اللي يقوم ربنا هيئ لهم الجن والجن يسمع ولا يرى يعني لما يحب يتكلم تسمعه انما لا تراه انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه فإذا هم قاعدين كده في المدينة وسمعوا هاتفا يحكي لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع من مكة وما شاء الله وصل خيمة أم معبد وهيكمل الطريق أنا قريت الكلام ده في في السيرة وقريته في فقه السيرة والشيخ محمد الغزالي عنده حتة عقلانية كده مش مش مستوعب قوي حكاية إنه الجن اللي قاله طب أمال مين اللي قال يعني؟ إن لم يكن جن يبقوا ملائكة انما يعني في اتصالات لكن الصحابه عرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام اتحرك وحسبوا له ثمانيه ايام الا من يوم الثامن هم قاعدين ينتظروا في النبي عليه الصلاه والسلام يعدي الثامن والتاسع والعاشر ايه اللي حصل يا رب ايه اللي حصل طب ما تيجي يا جن تقول لهم ابدا ما قالش ثلاث ايام انتظار السيرة بتحكي انه صلوا الفجر ويطلعوا ينتظروا قدوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا لغاية الظهر يروحوا يصلوا الظهر ويتغدوا ويريحوا وشوية قيلولة ويصلوا العصر ويرجعوا تاني لغاية المغرب على أمل النبي عليه الصلاة والسلام يجي والله طب إيه اللي حصل وإيه اللي وصل يا ربي يعني طمنا على النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي يجي يا ربي كذا يا رب لا يحدث له مكروه هو إن شاء الله يعني بس ما كانتش نزلت الآية والله يعصمك من الناس عشان يبقوا مطمنين قوي ما كانتش نزلت دي نزلت في المدينة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة سهران لغاية لما قال من يحرسني الليل حتى أنام ما كانوا المشركين سابوهم في مكة المدينة لا ده هم في مكة عملوا العملوه وفي المدينة برضه شغالين عليهم لغاية لما جاء سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه خال النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه السلاح سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت سلاح مين هناك قال له سعد بن أبي وقاص جئت أحرسك الليلة قال جزاك الله خيرا زوجته تقول يعني نام الليلة عليه الصلاة والسلام لما سعد واقف على الباب يحرس نام النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة لا ينامون إلا في السلاح نايم سلاحه في حضنه لغاية لما نزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وجات غزوة بدر وغزوة أحد وأحزاب موضوع مش مش زي ما الناس متخيلة يعني ف ما كانتش نزلت والله يعصمك من الناس عشان الصحابة يطمنوا لكن قاعدين يدعوا ربي يجي النبي عليه الصلاة والسلام يا رب بس وقت القيلولة يعني في كذا عامل يخلوهم يروحوا ما يقدروش يواصلوا كده من الفجر لغاية الليل لازم يروح يتوضى ويصلي الظهر يتغدى يقيل يصلي العصر كمان شدة الحر يعني تقتل فهم مش متخيلين النبي عليه الصلاة والسلام يصل في هذا الوقت عشان كده روحوا بين الظهر والعصر مطمنين قلت لكم في الخاطرة بتاعت الفجر اللي ما تسجلتش دي انه عبد الله بن سلام ده اكبر علماء بني اسرائيل خلينا نقول بني اسرائيل زي ما ربنا قال كده في اخر سورة الشعراء اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل وفي سورة الاحقاف قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم والله لا يهدي القوم الظالمين دي نازلة في عبد الله بن سلام ولا بتاعت الشعراء في المجموعة اللي كانوا عارفين الحق بس مين فيهم الأسلم يعني ده هم كلهم بيتعدوا على أصابع اليد الواحدة عبد الله بن سلام طالع يجيب شوية رطب من النخلة أنا بحسي القروي تخيلت إنه الراجل عنده في البيت حتة جبنة قديمة وعاوز يتغدى والجبنة القديمة لوحديها يعني صعبة أوي يعني عاوز حاجة تبلع جنبيها كده شوية رطب بطيخة خياراية حاجة كده ترطب جنب المش وجنب الجبنة القديمة ده في مرة شيخ من المشايخ الله يرحمه الشباب اللي قاعدين معاه بيهزروا معاه بيقولوا له يا مولانا حاطين له ياكل مش والمش ده بيحرق القلب قالوا له يا مولانا الإناء يستغفر للاعقه قال كل شيء إلا هذا يا مولانا هو ممكن كل حاجة تجيبوها لي إنما ده ده عشان يعني لاعقه ده يعني يطلع على المستشفى بعد كده فتخيلنا ان ابن سلام يعني هيروح يجيب شويه رطب ما كانش موسم البطيخ ولا الخيار وقاعد فوق النخله والمدينه مليئه بالنخيل ده كان زمان طبعا يا دوب دلوقتي لما رحت المدينه من قريب في رمضان اللي فات لقيت حته صغيره كده حوالين القباء فيها شويه نخيل المعلم الأساسي للنخ... لل- للمدينة بلد ذات نخيل فطالع النخلة وبيجيب الرطب وإلا يشوف النبي عليه الصلاة والسلام أو يرى خيال ناقتين من بعيد وبعدين اللي هو إيه اللي عرفهم هو الصحابة كلهم من ثلاث ايات رايحين جايين في أخبار بتقول في النبي جاي وأهلا لو قلت لك على القصة من أولها ده موضوع تاني لما إزاي الجماعة اللي في المدينة دول قاعدين يقول لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم وده اللي خلى الأوس والخزرج أسلموا والتانيين ما أسلموش ليه طلع ابن هاجر ابن إسماعيل أم هاجر مصرية من عندنا يعني احنا نعتبر أخوان النبي عليه الصلاة والسلام بس بيعتبروا هاجر جارية فقالوا هي هي هي هي بقى احنا هنتبع هذا النبي ابن الجارية ده اللي ما كانش يبقى من ولد إسحاق ويعقوب ويبقى نبي ملك ما هو جالهم سيدنا عيسى كان نبي زاهد روح يا عم آخرة إيه اللي بتقول عليها روح عيشني النهاردة وموتني بكرة ورفضوا رفضوا سيدنا عيسى تآمروا عليه عشان يصلبوه بس نجاه الله من أيديهم يقوم قالوا الخيبانين التانيين يقول لك آه مصلوب وحط لك البتاع الصليب على صدره وكده إيه ده؟ ما أنت تمسك خرزانة يا أستاذ وأنا في الابتدائي وتقعد تضرب فيه عشان ما حلتش المسألة يقوم هات أبوس في ال- في الخرزانة دي والله لو طلتها لها كسرها وحطها تحت رجلي المنطق الطبيعي يعني مش لاني صعيدي بس لا يعني شيء طبيعي يعني وده اللي قال ايه م- م. على الصدر وفي الايد وعلى ابراج البتاع وعلى طيب عشان ما استطردش كتير فلما طلع ابن الجارية و- وابن إسماعيل رفضوا لكن الآيات اللي عندهم في التوراة أوه كتير قوي بس مش هتلاقيها الأيام دي كل طبعة احذف احذف احذف احذف بس أنا الحمد لله لما عملت رسالة الدكتوراه بتاعتي سنة 90 قبل 33 سنة آه طلعت من التوراة يجي بتاع 15 بشارة ومن الإنجيل أكتر منهم دي البقايا الباقية يعني وبيتدور على البشارات التانية الاقيها في الكتب القديمة ولا لهاش في ال- في التوراة والإنجيل وأنا لازم أبحث باحث مجرد أنا أتجرد كده وأدور على الحق ف كان عندهم بشارات فابن ابن سلام ده عارف هو وعلى النخلة وشاف خيال النقتين جايين على المدينة اللي ما كانتش اتسمت مدينة بعد وكان اسمها يثرب واللي اصرخ يا عبد الله يا اللي كان معروف بالحسين قبل ما يكون اسمه عبد الله قول الله أكبر هذا جدكم معشر العرب أوه. شوف أنا يعني ما حبيتش أصلا أصرخ قوي يعني عشان ال- المحيطين بينا إنما ده أول ما عمل صوت سمع المدينة كله طلع قلت لك إنه كان واقف يجني الرطب هو وبيجني كده وبيلعب في السباطة بيقع على الرطب عمته تروح لقطاها ومسحها واكلاها ما هسيبها ليه؟ وحتى أنا كمسلم هعمل كده لا أتركها للشيطان ف اتسرعت مسكينة وفزعت وبتاع والحق يا عبد الله والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت وانت شفت موسى بن عمران قال ويحك يا عمه والله إنه لأخو موسى بن عمران والله إنه لأخو موسى بن عمران موسى بن عمران أعظم أنبياء بني إسرائيل قالت يا عبد الله أهو النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه كده في التوراة والإنجيل حتى بيقولوا سيدنا المسيح بيقولوا له ما بالك تعمد إن كنت لست إليا ولا المسيح ولا النبي إليا يعني يحيى والمسيح هو المسيح ولا النبي اللي هو النبي المنتظر محمد عليه الصلاة والسلام بس كان عندهم اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام واللي حرفوا الاسم إلى ترجموه يعني إلى اللغة اليونانية دي ولا آه فبقى اسمه بيرقليطوس أو بارقليط اللي هي لما رجعنا للمعاجم لقيناها صيغة أفعل من الحمد يعني أحمد بر صلوا على أحمد الأسماء لا تترجم بس ده نوع من التمويه والتضليل وأنا اسمع عمر تقول لي هو محول من عامر وعامر تبقى معناها في اللغة كذا وتروح جايب لي معناها في الإنجليزي وفي الفرنساوي وفي ال ال اليوناني لا اسم عمر هيقعد اسم عمر بس الراجل الأجنبي ما بيعرفش يقول عمر بالعين بتاعتنا فبيقول عمر وعم أحمد يقول له يا أحمد إنما يقعد ده اسمه أحمد وده اسمه عمر ترجموها ويحك يا عبد الله أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث فينا في آخر الزمان قال نعم إي والله إنه لهو يا عم استردت أنفاسها بعد ما قطع منها الخلف وساب عمته كان الصحابة أو خزرج أو المهاجرون أنصار كله جه رجال ونساء وأطفال وكله جاي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا في بعض الكتب ولا السير يقول لك غنوا له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع مرحبا يا خير داع المهم لا مش هنا الحكاية دي بالمناسبة يعني ده عشان من باب التصحيح الحكاية دي اتقالت بعد غزوة من غزوات كانت في طريق ثنيات الوداع فعلا إنما ما فيش ثنيات الوداع للي جاي من مكة على المدينة ثنيات الوداع مش من ناحية مكة للمدينة إنما ثنيات الوداع للي جاي من تبوك للمدينة لكن الناس بيقولوا كده يقول لك واستقبلوه قالوا طالع البدر عليه شوف طالع البدر علينا ده عاملين منحنى اغاني قد كده وبعدين ده كمان عندنا ناس بيقول لك ايه هو انت مش حافظ سورة طالع البدر علينا يا شيخ واحد قال يقول طلع البدر علينا من سنة الوداع قلت قلت له صدق الله العظيم شر البلية ما يضحك احنا بيكثر من كده عندنا حاجات تضحك الثكلة عارف الثكلة اللي فقدت ابنها تضحك واحد في مجلس الشعب عندنا في البرلمان وبعدين عاوز يقول الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن أن يتقنها هو يتقنها ما جاتش معاه فقال إيه أن يوضبه فالتاني قال له صدق الله العظيم إيه كله صدق الله العظيم كله بتقول لك هو مش سيدنا عمرو بن العاص ده من من الأربعة المبشرين بالجنة المهم صليتوا على الرسول نزل عبد الله بن سلام يقول فانجفلت في من انجفل أسرعت يعني في الناس اللي أسرعوا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام فدنوت منه أتفرس ملامحه وأتعرف على صفاته فإذا هي التي عندنا أي في التوراة وعرفت أنه هو النبي وصلت الكام في وصل لغاية كام ابن ابن سلام لغاية دلوقتي لتسعين في المية إنه ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام باقي لي عشرة في المية عاوز يتأكد منهم كمان قال فتركته حتى يستريح طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أول استراحة لي كانت في ديار عمرو بن سلمة أو يسموها بني سلمة اللي هي المنطقة اللي فيها مسجد قباء هم دول أول ناس على ضاحية المدينة ما هي المدينة في النص كده أوس خزرج وسكنوا معاهم المهاجرون والأطراف الشمالية يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة والحتة الشرقية دي بعد الحرة الشرقية انت ورايح كده اللي هي اللي بقى فيها مسجد قباء واللي كان فيها بنو سلمة وحتة كمان تانية اللي فيها مسجد الجمعة واللي فيها مسجد القبلتين كل دي كانت عبارة عن قبائل ضواحي للمدينة ده غير عالية المدينة اللي فيها عجوة المدينة واللي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا سلام اللي يتصبح بسبع ثمرات من عجوة المدينة لم يصبه سحر ولا سم عشان كده الجماعة اللي بيبيعوا تمر المدينة هناك أو عجوة المدينة عاوزين يبيعوها قد كده بأسعار قد كده يا إما يديك الحشفة وسوء كيلة حاجات كده يعني تعبانة لكن تمر عجوة المدينة الله أكبر علاج شفاء سبع سبع تمرات كده على الريق ما تقوليش ولو خدت معاهم شوية لبن خلاص وجبة دسمة كاملة فهناك كده راح نازل في الديار دي وأول حاجة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يفكر فيها يبني لهم المسجد فبنى مسجد قباء اسمه قباء بالضم واسمه قباء بالكسر وده أول مسجد بني في الإسلام ومن أول يوم نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة والقبائل المحيطة دي ربنا أعلن محبته لهم لطهارتهم وفيه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وكان من ضمن الطهارة بتاعتهم كان الأول الاستجمار بالحصى وجعلوا مع الاستجمار الاستنجاء شوف بسيطة ازاي بس بقت عملت محبة ربنا يعني يعني شوف انت زي سيدنا الشيخ علي الطنطاوي لما بيقول ايه انا نفسي اعرف ربنا بيحبني او مش بيحبني فقالت في القرآن ان الله يحب المحسنين طب وانا فيني وفين الاحسان إن الله يحب المتقين قال بيني وبين التقوى قد إيه المهم قال لغاية لما لقيت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أنت بتتوب من ذنوب وبتتطهر الآن إن شاء الله ده كويس يبقى برضه ربنا بيحبني يبقى ربنا بيحبني يعني أنت ليك نصيب أهو فبنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء هو لما نزل وبدأ يستريح جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله في واحد من من بني إسرائيل عاوز يقابلك مين قال عبد الله بن سلام ده أكبر عالم من علماء بني إسرائيل دخل سلم واحد برضه دلوقتي عن قرب يتفرس في ملامح النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد ما هيقول لي يا رسول الله لسه يا محمد عليه الصلاة والسلام إني سائلك عن ثلاث ثلاث أسئلة لا يعلمهن إلا نبي قال سل قال ما أول طعام أهل الجنة وما أول علامات الحشر وكيف يعرف الشبه في الولد رواية البخاري بتقول فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة على طول رواية الإمام أحمد فيها شيء من الطول قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا انت قبل ما تسأل نزل جه سيدنا جبريل واداني ال- الإجابة سرب لي الإجابة قال جبريل مم، مم، مم، مم. جبريل آه. ذاك عدو اليهود من الملائكة فترى فتلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين خلاص وصل الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يجاوب على الأسئلة قال له أما أول أما أول علامات الحشر فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا كلمة نار هنا المقصود بها بركان والبركان ده صورته الأقمار الصناعية وكالة ناسا وغيرها موجود في عدن في اليمن هامد خامد لغاية لما تيجي الساعة ده غير البراكين اللي شغالة الأيام دي في أوروبا وأمريكا زي النار براكين أعوذ بالله من غضب الله والله كأنك بتتفرج على جهنم والعياذ بالله وإيه أنا ما كنتش متخيل إنها ترمي بشرر كالقصر لغاية لما بتفرج على البراكين وبشوف الشرر كالقصر كأنه جمالة صفر صورة مصغرة من جهنم والعياذ بالله فقال له نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر يعني هتوصلهم كلهم تجمعهم في أرض الشام اللي هو الحشر الدنيوي إنما في حشر أخروي بعد كده يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي غير السماوات قال له نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر أول ما البركان يثور يجروا هدي يروحوا مريحين شوية لأنه ياخذوا نفسهم اللي اللي ح- ياكل حاجة يشرب حاجة طبعا ما فيش ساعتها لا دين ولا صلاة ولا شيء لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا تقوم الساعة واحد يقول في الأرض لا إله إلا الله ولا تقوم الساعة واحد يقول الله الله شرار الناس دول هتقوم عليهم الساعة ومن قبل كده كمان يعني الخسوف الثلاثة واللي منه ف قال له نار تخرج من قعر عدن تسق الناس إلى أرض المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت يعني أول ما يدخلوا الجنة بيتعمل لهم سلطات ولها اسم ثاني في المطاعم ايه يا عمر لما يقول له آه، على كلمة السلطة ها آه ده باللغة اللي دي لا حتى بالعربي المهم هي كان في كلمة كده و- وطارت ها ايوه المقبلات دي يا اما سلطات يا اما مقبلات فالمقبلات بتاعت اهل الجنه زياده كبد الحوت متقطعه كده عارف زي ما تيجي تخش مثلا محل كباب ويدي لك في الاول كده شويه الكفته او او مثلا داخل محل سمك يدي لك في الاول شويه آه، sea food آه كده يعني فزيادة كبد الحوت إنما الأكلة الأساسية قال له الثور الذي يطعم من ثمار الجنة ده حديث ثاني إنما هنا قال له زيادة كبد الحوت على إنه الحوت هو السمك وده أفضل أنواع اللحوم لحما طريا وأفضل ما فيه الكبد وأحلى حاجة في الكبد الزيادة وده في الدنيا عندنا إنما بتاع الجنة ده موضوع ثاني وأتوا به متشابها قال له فزيادة كبد الحوت آه قال له أما الشبه في الولد فإن الرجل يفضي إلى المرأة شوف الجمال بتاع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كناية فإن الرجل يفضي إلى المرأة زي ما في الآية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض مش زي الكلام اللي ممكن تقراه في ال- في الكتب اللي بيقولوا عليها مقدسة ف... فإن الرجل يفضي إلى المرأة فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له ويطلع الواد الواد ده نسخة من أبيه وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها تلاقي الناس عندنا في ال... الواد ده مأخول بدل ما يقولوا طالع لأمه يقولوا مأخول وهي من نطفة أمشاج بياخد من خواله وبياخد من... واحيانا بتبقى الحكايه لما يكون مع بعض بيجيب من الاثنين وياخد صفات من ابيه وصفات من امي وصفات من اعمامي وصفات من اخوالي ان الرجل يفضي الى المراه فان سبق ماؤه ماءها كان الشبه له وان سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها قال اشهد انك رسول الله العشرة اللي كانوا باقيين اللي خلصوا كده مية مية والله ما عندي شك ولا ذرة إنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله بقية الحديث بيقول له يا رسول الله إن البعدة واخد بالك من البعدة دي قوم بهت ولئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي وقعد انتظر ابن سلام وإلا جم مجموعة كده من كبار علماء بني إسرائيل واستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بيهم وأدى لهم الواجب الضيافة وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة بصوا لبعض كده يا اخوانا بصات عجيبة آه. عشان يشوفوا هيقولوا ايه عشان ما يجيش واحد يقول ايوه والتاني يقول لا وت... لا تبقى وحشة قوي بصوا لبعض بصة كده كلها خبث لا مفيش مفيش عندنا دي متعودين عليها طيب مفيش مفيش لا مفيش. أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام يا سلام يا سلام عالمنا وابن عالمنا حبرنا وابن حبرنا سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا ايه ده نازل الانتخابات ده ولا ايه قاعدين يقولوا في كل المدح والتزكيه ده المدح بس كفايه كده قال ما تقولون ان اسلم قال اسلم اعوذ بالله اعاذه الله من ذلك اعاذه الله من ذلك عبد الله بن سلام كان مستخبي اطلع يا عبد الله بن سلام من الخبايه اللي انت فيها المخبأ اللي انت فيه وقل يا معشر كذا والله إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله يقعدوا على نيابهم ويقولوا آه شرنا وابن شرنا جاهلنا وابن جاهلنا سيئنا وابن سيئنا ووقعوا فيه حتى ضحك ابن سلام وضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه لما قلت لك يا رسول الله إنهم قوم بهت يعني أهل بهتان الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلام أهو المجلس واحد والشخص واحد يشوف قالوا إيه في الأول وقالوا إيه في الثاني ولسه لسه ما فيش فكانت هذه قصة إسلام عبد الله بن سلام وفيه أنزل الملك العلام آية في سورة الأحقاف تقول قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن فآمن واستكبرتم فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين مين تاني كان قاعد في المدينة مستني النبي عليه الصلاة والسلام وقاعد بفارغ الصبر نفسه يهاجر يروح مكة لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بس الرق قيد في يديه استنى لغاية لما يجي واستنى فعلا وأول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام كان من أوائل الناس اللي دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشوف ده هو النبي اللي قالوا له عليه ولا لا تفتكروا مين ده سلمان الفارسي الباحث عن الحق والحقيقة أنا قلت لكم في الدرس الظهر إن أنا هقول لكم قصتين إسلام عبد الله بن سلام وإسلام سلمان الفارسي بس الحقيقة ما ينفعش الاثنين يبقوا مع بعض بعد ما استطردت شوية في قصة ابن سلام فخلي قصة ابن سلمان آسف سلمان بس عشان عشان ابن دي وحشة قوي آه فقصة سلمان الفارسي نخليها مع خاطرة المغرب إن شاء الله كان نفسي يعني أشد حيلي دروس الهجرة كثيرة وعندنا لسه بكرة لحد إن شاء الله بس يعني الدروس الفرعية مش الأساسية اللي في المغرب هتبقى في مكان تاني لكن المتاح عشان لسه هنرجع إن شاء الله لخطبة الحاجة بس بعد ما نخلص إن شاء الله دروس الهجرة اللي باقي لنا فيها دروس كثيرة وباقي لنا فيها فقه الهجرة ويا ترى احنا مهاجرون وعاملين احنا مع الهجره وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكرمك